النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس السابع من مجموعة كن صحابيا ما زلنا نبحث يا إخواني ويا أخواتي عن معالم طريق الصحابة رضي الله عنهم تحدثنا عن الإخلاص وعن العلم وعن العمل واليوم نتحدث عن مفهوم جديد النهاردة هنتكلم عن شيء حير ناس كتير حير فلاسفة وحير مفكرين وحير علماء النهاردة يا إخواني هنتكلم عن الدنيا يا ترى إيه مفهوم الصحابة عن الدنيا يا ترى إيه هي نظرة الصحابة للدنيا الحقيقة يا إخوة يا أخوات نظرة الصحابة إلى الدنيا كانت نظرة عجيبة جدا نظرة متوازنة بشكل لافت للنظر سبحان الله فهم من جانب لا يعطون لها قيمة تذكر في حياتهم يتنازلون عنها بسهولة وببساطة شديدة وكأنها لا تساوي درهما ومع ذلك هم من جانب آخر يعملون فيها بجد واجتهاد يزرعون يتاجرون يتكسبون المال يعمرون الأرض ومنهم الأغنياء الذين لا تحصى أموالهم والملاك الذين تجاوزت أراضيهم مئات الأفدنة سبحان الله الدنيا في أعين الصحابة يا إخواني لم تكن غاية ولم تكن هدفا بل كانت وسيلة وسيلة إلى أرضاء الله عز وجل كانت الدنيا بحق معبرا إلى الآخرة ومن ثم كانت وسيلة إلى تنفيذ كل ما أمر الله عز وجل به الله عز وجل أمر بإعمار الدنيا فليكن الإعمار الله عز وجل أمر بكفالة الأسرة والزوجة والأولاد والآباء والأمهات فليكن العمل في الدنيا لتحصيل المال لكفاية هؤلاء الله عز وجل حض على الجهاد بالمال فلا بد من وجود المال حتى يجاهد به الله عز وجل حض على الوقوف في وجه الكافرين فلا بد من العمل في الدنيا لإعداد العدة لمواجهة الكافرين يبقى أنا بشتغل في الدنيا علشان أرضي ربنا بكسب فلوس علشان أرضي ربنا بتجوز علشان أرضي ربنا بخلف علشان أرضي ربنا بعمل كل حاجة في الدنيا علشان أرضي ربنا وبكده ممكن أبقى من أغنى الأغنياء وأنا برضه برضه ربنا سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت يا إخواني ما عنديش مانع أسيب الدنيا كلها وأبقى أفقر واحد فيها علشان أرضي ربنا سبحانه وتعالى يا سلام علاقة تفاعلية رائعة فقهها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معادلة صعبة جدا جدا لكن سبحان الله حققوها ببساطة شديدة جدا لما ساروا على منهج الله عز وجل الدنيا يا إخواني في حقيقتها لا تساوي عند الله شيئا فعلا ومن ثم فهي لا تساوي عند المؤمنين بالله شيئا لا يجوز التصارع من أجلها لا يجوز التشاحن والبغضاء من أجل جزء منها ولو كان عظيما في أعين الناس وفي ذات الوقت لا يجوز اعتزالها وتركها وإهمالها لا يجوز التأخر فيها لا يجوز تركها ضمينا في أيدي أعداء الدين كيف فقه الصحابة هذا الفقه المستنير لحقيقة الدنيا كيف حققوا المعادلة الصعبة بل المستحيلة في أعين الكثيرين في ناس يقول لك يا إما دنيا يا إما آخرة ما ينفعش إنك تشتغل للدنيا وتشتغل للآخرة في نفس الوقت إزاي ممكن تبقى من طلاب الآخرة وأنت بتشتغل في الدنيا وبتكافح وبتتجوز وبتكسب وبتفرح وبتضحك إزاي الصحابة يا إخوة يا أخوات وصل إليهم هذا الفقه العميق والفهم الدقيق عن طريق عن طريق من؟ عن طريق معلمهم صلى الله عليه وسلم ومعلم البشرية أجمعين صلى الله عليه وسلم وصل إليهم عن طريق كلماته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وعن طريق ما نقله عن رب العزة سبحانه وتعالى من آيات معجزات في القرآن الكريم وسبحان الله كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا دقيقا لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم تعالوا يا إخواني نشوف إزاي الصحابة شافوا الدنيا بعين الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نعرف حجم الدنيا الحقيقي يا ترى حجمها قد إيه روى مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله طبعا الرسول مش محتاج قسم لكن ساعات بتكون الحقيقة الناس مستغرباها قوي فالرسول يحلف علشان الناس تصدق أكتر وأكتر وأكتر مش محتاج يحلف هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لكن يحلف يقول لك إيه والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث أشار إلى السبابة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليمن فلينظر بما ترجع تخيل نفسك كده بترمي الصباع في البحر هتطلع إيه سبحان الله هتطلع إيه قطرات قطرات ما قالش حتى تنزل كفك في اليم وتغرف بيه لا ده هو بس صباع هتغمسه في اليم وتطلعه شوف بقى اللي هتطلعه ده هو ده حجم الدنيا بالنسبة للآخرة الدنيا كل الدنيا الدنيا بأموالها وأملاكها وأرضها ومتعتها وزهرتها كل الدنيا ما هي إلا قطرات في الآخرة الدنيا يا إخواني بكل ما فيها من جنيهات ولا بلاش الجنيهات دي خلاها دولارات بكل ما فيها من دولارات الدنيا بكل ما فيها من دولارات ويورو وريال ودينار كويتي وكل اللي قلبك يحب كل هذه الدنيا لا تساوي إلا قطرات قليلة بالنسبة لليوم إذا قررنا بالآخرة هي دي حجم الدنيا يا ترى احنا فاهمين الدنيا بالحجم ده ولا مدينا حجم أكبر كتير أوي أوي أوي من حجمها الطبيعي روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا أنا مالي وللدنيا مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة يعني قعد فترة القيلولة في ظل شجرة قعد ساعة ساعتين وبعدين عمل إيه قال في ظل شجرة في يوم شائط ثم راح وتركها حياتك على الأرض زي فترة القيلولة اللي خدتها تحت ظل شجرة في صحراء واسعة جدا عديت عليها في يوم من أيام حياتك واليوم عدى وانتهى من زمان من زمان من زمان سبحان الله قارن يا أخي عمرك في الأرض بالفترة اللي هتعيشها في القبر بعد كده وقارن كل ده بالخلود في الآخرة في ناس بقالها في القبر ألف سنة في ناس بقالها ألفين وفي ناس بقالها خمسة ويا عالم لسه كم سنة في عمر الدنيا وانت مهما عشت هتعيش قد إيه يعني 60 سنة 70 سنة 100 سنة طب وبعدين وبعدين خلاص راح وتركها طيب عند البعض في يوم القيامة هيبقى ايه الوضع هيبقى خلاص مفيش موت تاني خلود ولا موت تعيش الى ما لا نهاية يا جنة يا نار الى ما لا نهاية طيب اي شيء على ما لا نهاية اي شيء تقارن بما لا نهاية يساوي قد ايه علماء الرياضيات بيقولوا ايه بيقولوا يساوي صفر يساوي صفر يعني لما تقول ان حياتك على وجه الارض زي ما يكون واحد عمل قيلولة فقط تحت ظل شجرة في يوم من الايام يبقى دي مبالغة يبقى ده كتير انت اقل من كده ده الفترة تساوي الصفر لانها تقاس الى ما لا نهاية يوم القيامة روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق دخل السوق كان جاي من منطقة اسمها العالية خارج المدينة وداخل في سوق المدينة مر بالسوق والناس كنفتيه أو كنفيه في روايتين يعني الناس حواليه هم الناس دول مين؟ الناس دول هم الصحابة هم الجيل اللي احنا عايزين نقلده والناس كنفتيه والرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم درس عملي يا ترى هيعمل ايه في الدرس ده؟ تعالوا كده نستمتع بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت جدي أسك يعني ايه أسك يعني ودنه صغيرين والجدي اللي ودنه صغيرة ده يبقى جدي معيوب الناس كانت تعتبره جدي معيوب ما تشتروش حتى لو صاح ده ميت جدي أسك ميت فتناوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه خلي بالك شوف التعليم شكله ايه يعني بيمسكه من الحتة اللي فيها عيب فأخذ بأذنه يعني مسك الودن عشان يوري الصحابة يقول لهم أنا واخد بالي كويس إن عمد الجد ده مشكلة ثم قال صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم مين يشتري هذا الجد المعيوب الميت بدرهم انت تحب تشتريه يا أخي انت اسأل نفسك نفس السؤال عشان تعرف الصحابة هيردوا يقولوا ايه تحب تشتري جدي ميت في الشارع كده سواء معيوب او غير معيوب تحب تشتريه بجنيه او بنص جنيه او حتى بقرش ساعة تحب تشتريه شوف الصحابة قالوا ايه ما نحب انه لنا بشيء بشيء اي حاجة ما نحبش ان يكون لنا وما نصنع به طب احنا هناخده نعمل بايه ده احنا هنحتاج فيه اللي عايز يدفنه واللي عايز يرميه واللي عايز يشيله بيه عن بيته ثم قال صلى الله عليه وسلم هو سألهم سؤال وخد الإجابة رجع تاني يسألهم يقول لهم إيه أتحبون أنه لكم طيب خدوه ببلاش خدوه من غير أي ثمن قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا ده لو كان عايش ما كناش خدناه إنه أشك فكيف وهو ميت هم فاهمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش واخد باله بيوضحوا له الرؤيا يعني بيقولوا له اذا كان يا رسول الله لو كان عايش ما كناش خدناه ما بالك وهو ميت والرسول طبعا عارف ان الجدل اشك وماسك ودنه وموضح له وعارف ان هو ميت واضح لهم هذا الامر فقال صلى الله عليه وسلم عشان يوضح لهم بقى قيمه الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم والله يحلف ضربه والله لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم يا سبحان الله الدنيا كل الدنيا أهون على الله من الجد المعيوب الميت سبحان الله أمال إحنا ليه بنتخانق على الدنيا دي ليه بنخسر بعض عليها ليه بنظلم بعض عليها ليه في ناس بتقعد عمرها كله تكافئ وتظلم وتغش وتعصي علشان تكسب كرسي في الدنيا أو شقة في الدنيا أو وزارة في الدنيا أو ملك في الدنيا مع ان الدنيا كل الدنيا ارخص من جدي افك ميت ما يسويش درهم ولا حتى اقل من درهم شايفين قد ايه المثل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه للدنيا ليه يا اخواني ليه ده كله ليه كل الصراع على الدنيا علشان الناس مش فاهمه قيمه الدنيا مشغوله بالمظهر عن المخبر مش عارفه الحقيقه عمرها ما عملت المقارنه بين الدنيا وبين الاخره سميها جهل سميها حماقة سميها غفلة المهم ان الناس تايهة لانها مش قادرة تفهم القيمة الحقيقية للدنيا ولو فهمت فعلا ما كانش يبقى ده حالها ابدا ابدا روى الترمذي وقال حسن صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا لو لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يا سبحان الله جناح بعوضة جناح بعوضة يعني مش بعوضة كاملة يا إخواني الدنيا لا تعدل جناح بعوضة لو كانت الدنيا لكن احنا بنشوف الكفار بيشربوا مية في الأرض يعني معنى كده ان الدنيا ما تسويش جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا أقل من جناح بعوضة يعني أهل الأرض أجمعين أهل الأرض كلهم يتقاتلون ويتصارعون من أجل جزء من جناح بعوضة والله حاجة تكسب سبحان الله إحنا ليه يا إخواني غرقانين كده في الدنيا ليه كل شغلنا للدنيا وشغلنا للآخرة قليل قوي ليه ليه بنسهر للشغل وللفسحة وللتلفزيون وما بنسهرش لقيام الليل ليه بننزل للشغل وللنادي وللبلاج وللزيارات الشخصية ليه ما بننزلش بعد كل هذا النزول للجامع وبنقول ما عندناش وقت نصلي صلاة الجماعة ليه بنصرف في الأكل واللبس والمصيف والعربية والشاليه وما بنصرفش لفلسطين والكشمير وللشيشان ليه؟ علشان مش فاهمين يعني ايه دنيا دنيا شايفين اسمها ايه؟ اسمها دنيا مش عليا لا دنيا هذه هي الدنيا كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها لصحابته رضي الله عنهم أجمعين يقول الله عز وجل في كتابه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وصلت لأعلى قمة من القمم وصلت لأكبر درجة من الرقي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها كل شيء بالزراير كل شيء بالريموت كنترول كل شيء بالليزر كل شيء عن طريق الأقمار الصناعية خلاص هم قادرون على الأرض في ظنهم وظن أهلها أنهم قادرون عليها يحصل إيه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يا سبحان الله هي لحظة يا إخواني مش يوم او يومين او ثلاثة علشان تهلك الارض لا اتاها امرنا ليلا او نهارا كنت يكون هي كلمة يا بالنهار يا بالليل هتحصل هذه الكلمة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس خلصت الدنيا ادي كل الدنيا اللي احنا عايشين فيها من اولها لاخرها في عمق الزمان وفي عمق المكان انتهت الدنيا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس وخلي بالك كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سبحان الله يتفكرون لازم نفكر يا إخوة أخوات لازم الأمثلة دي كلها عشان إيه علشان نتفكر ولازم يكون ورا التفكر عمل ما كانش في عمل يبقى ملوش معنى انك تقول لي والله كل الاحاديث اللي حضرتك قلتها دي كلها انا عارفها من اولها لاخرها طب وبعدين فين العمل الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم كان دائم التحذير من أمر الدنيا هو شايفين في الأمثلة اللي فاتت اداهم حجم الدنيا كان المفروض خلاص بقى الناس عرفت حجم الدنيا وإن شاء الله مش هتقع فيها معقولة واحد ممكن يصرف وقته علشان قطرة ويسيب اليم معقولة ممكن واحد يصرف وقته علشان شجرة فقط ويسيب كل الحديقة الواسعة اللي حواليه مش ممكن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه وضح لهم الحقيقة مرة واثنين وثلاثة واربعة احاديث كتير جدا يرجع تاني يحذرهم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة من امر الدنيا خايف عليهم من الدنيا شوفوا كده القصة اللطيفة دي التي رواها الامام البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه وارضاه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين كان رايح إلى البحرين يأتي بالجزية البحرين هي شرق الجزيرة مش البحرين اللي هي مملكة البحرين دلوقتي لا هي المنطقة اللي في شرق الجزيرة العربية كان عايش فيها مجوس وكانوا بيدفعوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ذهب إلى هناك وأتى بالجزية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه المدينة المنورة لها ضواحي كتير كل ضاحية فيها مسجد الناس بتصلي فيه لأن بيتها بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في وسط المدينة المنورة فما كانوش يصلوا في الصلوات العادية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح العشاء كده يصلوا في المساجد بتاعتهم ويجوا بس في الأمور الجامعة ممكن يجوا في صلاة الجمعة ويجوا في صلاة العيد يجوا لما يكون في استنفار لأمر الناس فهم المرات سبحان الله سمعوا بأمر قدوم أبي عبيدة فوافت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم دول في صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له يعني ايه تعرضوا له؟ يعني هو ماشي كده هم مكسرين يكلمني قعدوا يتمشوا قدامه كده الرسول السلام طبعا خارج من صلاة الصبح شايف ناس مش متعودة تيجي تصلي الصبح مع الرسول في هذا المسجد بتصلي بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم شايفهم وعارف هم جايين عشان ايه سبحان الله هم جايين علشان سمعوا ان في اموال كتيرة جات من البحرين للمدينة فالرسول عمل ايه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله بصراحة كده احنا جايين عشان ايه علشان الأموال اللي جت من البحرين شوف الرسول شوف الحنية بتاعته يقول لهم ايه قال فأبشروا وأملوا ما يسركم يعني إن شاء الله نديكم لحد ما تتبسطوا لكن في نفس الوقت يديهم درس تربوي غاية الأهمية يستغل الفرصة صلى الله عليه وسلم الأول ابتسم لهم وقال لهم أبشروا وأملوا وبعدين يديهم الدرس قال صلى الله عليه وسلم فوالله برضه يحلف خلي بالك معظم حاجات الدنيا ومعظم التحذير من الدنيا الرسول يحلف فيها ليه؟ لأن عارف إن الناس كلها عينيها في الدنيا فيحلف لها إن الدنيا ما تكفيش يقول لهم إيه؟ يقول لهم فوالله لا الفقر أخشى عليكم سبحان الله لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا اللي أنا خايف عليكم منه الدنيا يا سبحان الله لو هتفضلوا فقراء أنا مش خايف عليكم لكن أنا خايف عليكم من إيه؟ من الفلوس خايف عليكم من الدنيا الفقراء يا إخواني نايمين مستريحين لكن الأغنياء والله تعبانين الدولار بكام النهاردة الناس منها طمعانة فيه كده فلان ده عايز يبقى أحسن مني فلان فلوسه كترت عن فلوسه ازاي ممكن انافسه ازاي ممكن اضربه بالسوق زي ما بيقولوا ازاي ممكن اشيله من طريقي ازاي ممكن اسيطر اتملك مش عارف ينام مش عارف يستريح قلقان حيران الفقير لو هينام في الشارع هينام وهو في منتهى الامان الملك او السلطان حواليه الراس قد كده سبحان الله جنود وكتائب ومع ذلك نايم خايف بيتلفت يمين وشمال يا ترى حد هيعمل له حاجه حد بيدبر له حاجه يا لطيف ادي الدنيا شوف الفقير شكله ايه وشوف الغني شكله ايه هي ايه السعادة يا اخوان ازاي الواحد ممكن يبقى سعيد وهو قاعد حيران كل هذه الحيرة وقلقان كل هذا القلق فوالله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم هيحصل ايه لو بسطت علينا الدنيا شوف الكلام الحكيم يقول فتنافسوها كما تنافسوها تبتدي المشاكل عايزين نقسم الدنيا علينا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم فتهلككم كما أهلكتهم عشان كده الرسول خايف علينا من الدنيا ما كانش التحذير ده يا إخواني مرة ولا مرتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا كتير قوي قوي كل ما يقعد مع الصحابة يخوفهم من أمر الدنيا روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله شوفوا بيعلمهم فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي خايف عليهم من إيه إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها يا سبحان الله لا خايف عليهم من فارس ولا خايف عليهم من الروم ولا خايف من المشركين ولا من اليهود لا لا الحاجات دي كلها ان شاء الله يقدروا يتصرفوا فيها الخوف من ايه الخوف من الدنيا ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها شوف انت كده في حياتك اكيد مرت بيك ظروف او مرت بيك امثلة في الدنيا شفت واحد كان فقير وكان طايع لربنا سبحانه وتعالى ولما ربنا غناه سبحانه وتعالى لما غناه حصل له ايه كتير منهم بعد عن طريق ربنا كتير بنشوفها الموقف ده كتير وده بيكون حصل معنا احنا شخصيا نسأل الله السلامة روى مسلم عن أبي سعيد الخدري حديث ثاني برضه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك في هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الدنيا بعمق شديد عمق شديد وهو من جامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باللي لك كل قصة الدنيا في حديث واحد ما يجيبش سطر واحد سبحان الله يقول إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة آه شكل الدنيا حلو شكلها أخضر زي النبات الجميل الزاهي لكن سبحان الله هو في نبات مهما كان جماله بيعيش على طول مستحيل كل نبات مصيره إلى الفناء مصيره إلى أن ييبس وهكذا الدنيا يا إخواني حلوة خضرة وهتخلص ثم يقول وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون يا الله شوف العمق الله عز وجل قد استخلفنا في هذه الدنيا وهو مراقب لنا في كل خطوة وما الدنيا إلا اختبار وابتلاء وامتحان وهذا هو الذي يجب أن لا يغيب يا إخواني عن أذهاننا أبدا نحن في اختبار دائم نحن في اختبار مستمر الدنيا كده عبارة عن استخلاف من ابتلاء من اختبار فينظر كيف تعملون سبحانه وتعالى كل حركة لك في الدنيا ربنا باصص عليها ربنا بيشوف انت مشيت يمين ولا مشيت شمال هو قال لك يمين لو مشيت يمين لك حسنة مشيت شمال عليك سيئة وعد على كده كل خطوات حياتك الدنيا اختبار عشان كده يجي في الآخر يقول في نفس الحديث القليل أي أي في كلماته والعميق جدا جدا في معنيه يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء النساء أحد فتن الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء بني إسرائيل أول ما فتنوا فتنوا بالنساء لكن واحد ممكن يفتن الأول بالمال أو بالمنصب أو بالسلطة أو بالصحة أو بالقوة أي فتنة وبعدين بتيجي كل الفتن لما يقع في فتنة منهم نسأل الله السلامة يبقى الحديث يا إخواني مع إنه قليل جدا في كلماته لكنه عميق جدا في المعنى اللي بيوضحه الدنيا شكلها جميل ومبهر لكن إلى زوال وربنا سبحانه وتعالى خلقها كده جميلة جميلة في المظهر من بره ليه؟ عشان تبقى اختبار حقيقي للناس فاحذر يا عبد الله احذر يا عبد الله المؤمن لا تنشغل بجمال الدنيا عن امتحانها الغاية انك تخش الامتحان مش الغاية انك تنبهر بالجمال اللي موجود في الدنيا ايه رأيكم يا اخواني يا اخواتي ايه رأيكم في طالب دخل الامتحان وتوزعت عليه ورقة الامتحان فقعد مبهور بحلاوة شكل الورقة وطريقة طباعتها ونوع المادة اللي معمولة منها ولون الطباعة والتخطيط اللي في الورقة قاعد منبهر يعني بشكل ورقة ساعة واثنين وثلاثة والوقت عدى جاله واحد يقول له خلاص الوقت خلص مفيش وقت إضافي سبحان الله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم إيه رأيكم يا إخواني في الطالب ده؟ إيه رأيكم؟ أنا مش عايزكم تستغربوا من الطالب ده كتير مننا الطالب ده كتير مننا بينبهر بشكل الورقة وينسى الامتحان كتير مننا بينبهر بشكل الدنيا وينسى الامتحان ويجي وقت يخلص الامتحان ومفيش رجوع ومفيش وقت اضافي خلاص الدنيا لما بتخلص بتخلص سواء كانت النهايه ديت بنهايتك انت شخصيا او بنهايه الارض كلها خلاص محدش في الدنيا كلها بيخلد انك ميت صلى الله عليه وسلم وانهم ميتون افان مت فهم خالدون مش ممكن فهذه حقائق يا اخواني لابد ان نعيها جيدا والرسول اجتهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين انه يعلمها للصحابة ويعلمها لنا بعد كده طبعا ننسى الحقائق دي شوف الرسول ماشي مع ابي ذر رضي الله عنه وارضاه ماشي معاه بيتمشوا خارج المدينة والظاهر يعني الجو كان جميل خدوا بعضهم وقعدوا ماشيين لحد ما وصلوا فين لحد ما وصلوا جبل احد خارج المدينة روى البخاري ومسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد قعدنا ماشيين لحد مدينة أحد قدامنا فقال خلي بالك من التعليم النبوي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال يا أبا ذر أي جبل هذا تعرف ده جبل إيه قلت أحد طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن أبو ذر يعرف جبل أحد ليه تسميت السؤال ده علشان يقول له ان اللي هقوله بعد كده عن جبل احد مش على سبيل المجال لا انا اقصد فعلا جبل احد اللي قدامك ده شوف هيقول له ايه يقول له ما يسرني الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي يا الله امتلاك جبل من الذهب ليس من أسباب السعادة والسرور ما يسرني مش حاجة تبسطني لكن أنا أحتاجه بس في حالتين الحالة الأولانية قالها اللي هي إلا شيئا أرصده لدي طب والحالة الثانية شوف الرسول هيقول إيه يقول إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يعني ايه يعني يمسك الجبل ده ويوزع منه يوزع منه على كل الناس في عباد الله يحدث على اليمين ويحدث على الشمال ويحدث وراه ورا ظهر ما بيحدثش قدامه يا اخواني صلى الله عليه وسلم الدنيا عمره صلى الله عليه وسلم حطها قدامه يرمي في كل حته وهو ما هوش حاجه من الدنيا صلى الله عليه وسلم اي لو لم يكن هناك انفاق في سبيل الله على عباد الله فإني أكره وجود المال أحب فقط عشان ينفق في سبيل الله ما يسرني ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه يقول أبو ذر لسه بيتعلم أبو ذر من الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي يكمل التعليم يقول ثم مشى فقال إن الأكثرين إن الأكثرين احفظوا الكلام ده يا إخواني إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة يا سبحان الله الأكثرين يعني الأكثرين في المال في الدنيا في الملك في السلطان هم الأقلون الأقلون يوم القيامة في إيه العملة الوحيدة يوم القيامة هي الحسنات يا إخوان هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة يعني كل الأغنياء ضائعين لا طبعا مستحيل في استثناء اسمع كده الاستثناء ده شوف الرسول هيقول إيه إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه شايفين الدرس اللي خده أبو ذر يا إخواني شايفين بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه يقول وقليل ما هم فعلا قليلين قليلين قوي من فتنة كبيرة فعلا ومش هينجو منها إلا اللي فاهم فعلا حقيقة الدنيا يا إخواني إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا اللي عنده فلوس بقى يلحق يتصرف فيها بسرعة يلحق ينفق في سبيل الله يلحق يتخلص من الدنيا بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها يا إخوان أوجه الإنفاق لا حصر لها ولا عدد لو أنت فعلا مقدر قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لا يمكن هتخلي عندك شيء أدب ذر بيتعلم درس في غاية الأهمية علشان كده نقدر نفهم جهد أبي ذر بعد ذلك هو خد درس ودرس زي ما بيقولوا إيه درس خصوصي هو ماشي مع الرسول إلى أحد بيتعلم درس والحمد لله نقله لينا كلنا عشان كلنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأكتر من كل ده يا إخواني يا أخواتي التعليم بالقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحذر الناس من الدنيا ثم يتنعم هو بها أبدا شوفوا الصحابة ازاي كانت بتوصف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم روى مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجه لفظ لابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول رأيت يبقى مين اللي رأى سيدنا عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يلتوي في اليوم من الجوع سبحان الله يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل الدقل اللي هو رديء التمر ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه يا نهار أبيض ازاي ممكن يا اخواني بعد كده الدنيا تكبر في عينين عمر بن الخطاب وفي عينين الصحابة بعد ما شافوا المنظر ده لكن تعالى بقى اقول الف كلمة والف خطاب والف مقال عن الزهد من غير تطبيق مش ممكن هيكون لهم اي قيمة اللبة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة كبيرة قوي انه كانت حياته مثال عملي لكل كلمة قالها صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نجيب لك فرشة تنام عليها فقال مالي ومال الدنيا مالي ومال الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها سبحان الله شايفين إيه اللي حصل بعد كده الدنيا اتغيرت والرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان مطارد ومشرد ومش لاقي حد ينصره بقى رئيس دولة وبقى ممكن في الأرض وبقى عنده بيت مال واديله الغنايم والجزية من أماكن كتير جدا كل الدنيا اتغيرت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتغيرش سبحان الله زي ما هو إلى أن مات صلى الله عليه وسلم شايفين عند موته كان إيه اللي بيحصل بصوا كده السيدة عائشة تروي وتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد يعني إيه ذو كبد يعني أي خلق سواء إنسان أو حيوان يشمل كل الإنسان وكل الحيوان وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي كل اللي عندي هو شطر شعير في رف لي سبحان الله هو ده بيت زعيم الأمة وقائد الدولة ما فيهوش غير شطر شعير ما تستغربوش يا إخواني الرسول عارف قيمة الدنيا اللي تستغرب منه فعلا هو اللي مؤمن بالآخرة وحجمها وما اشتغلش بيها هو اللي مشغول 24 ساعة في اليوم في الدنيا وهو يعلم أنها زائلة وما أنفق في سبيل الله ساعة وهو يعلم أن الآخرة باقية هو ده فعلا تستغرب منه إنما ما تستغربش من واحد عارف أن الدنيا كلها على بعضها كده قطرات عشان كده ما خدش منها وخلاه طول عمره مركز في أمر الآخرة ومع كل هذا يا إخواني مع كل هذا الوصف الذي وصفناه لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة متوازنة سبحان الله كان يعمل ويتكسب المال وكان إذا أفاء الله عليهم بفيء كان له خمسه الفيء هو الغنيمة اللي بتيجي من غير قتال وكان يتزوج النساء وكان ينجب الأطفال وكان إذا حضر الطعام وفيه شاه أكل من كتفها وكان إذا أهديت له بردة من الصوف لبسها صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعتزل الناس أو يعتزل الحياة أو يعتزل الدنيا مع كل هذا الكلام عن الدنيا لم يكن يعتزل الدنيا صلى الله عليه وسلم وكان يجعل أصحابه على الولايات وكان يعطيهم من الأموال وكان يأمرهم بالعمل وينهى صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكسل والخمول والدعة اشتغل اشتغل في الدنيا ولو أي شغلانة مهما كانت بسيطة شوف يقول ايه صلى الله عليه وسلم شوف يقول ايه في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو يقول أبو هريرة أحسبه قال إلى الجبل ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس وفي رواية خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يا الله شوف التوجيه النبوي اوعى تشحت لو هتشتغل شيال أو بياع حطب اشتغل ده مش عيب ولا حرام لكن اوعى تشحت وشوف الجمال في التعليم النبوي شوف الجمال في الحديث بيقول ايه فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق مش بس يأكل لا يأكل ويتصدق يصبح له فضل على الغير بدل ما تشحت لا انت اشتغل وتصدق على الناس شوف التعليم النبوي اوعى تقعد في البيت اوعى تقعد عطلان اوعى تقعد زي بيقولوا كده ايه عندك بطالة شوف البطالة نسبتها كام في المية أي جزء من هذه البطالة كان يكرهه صلى الله عليه وسلم يشجع الناس على الشغل مع كل هذا التخويف من أمر الدنيا اللي قال لك إيه اوعى تقعد في البيت من غير شغل هو ده التوازن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصده في حياته وبهذه النظرة المتوازنة يا إخواني انطلق الصحابة في أرض الله عز وجل يعملون يتكسبون ينفقون على أنفسهم وأهلهم يتاجرون يزرعون يجاهدون في سبيل الله يصيبون الغنائم يتولون المناصب والقيادات يخالطون الناس كل ذلك ومع ذلك لا تمثل لهم الدنيا شيئا في أعينهم يا سبحان الله لا تمثل أي شيء ما أسهل أن يبذلوها في سبيل الله ما أيسر أن يتنازلوا عن الدنيا لإخوانهم ما أبسط أن يعطوها حتى لمن لا يعرفون أصل هي ملهاش قيمة في أعينهم ملهاش قيمة فعلا علشان كده كان سهل قوي عليهم انهم يدوا الدنيا لأي حد تعالوا كده نعيش مع الصحابة في تعاملهم مع الدنيا تعالوا كده نتعلم من الصحابة ازاي كانوا بيتعاملوا مع قضية الدنيا تعالوا نحكي لكم قصة احنا حكيناها بالتفصيل قبل كده في فتوح الشام لما كنا بنتكلم على فتوح الشام اديناها درس كامل تعالوا نتكلم على قصة عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعرفين طبعا اللي عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزله أول ما تولى الخلافة أول عمل من أعمال سيدنا عمر أنه عزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عزله وهو في قمة انتصاره الساحق على جيوش الإمبراطورية الرومانية الرهيبة عزله بعد موقعة اليرموك انتوا عارفين موقعة اليرموك 200 ألف رومي اتغلبوا من 39 ألف مسلم بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف عظمة كل المشاركين في هذا الحدث في حدث عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين تعالوا شوفوا عظمة عمر بن الخطاب اللي عزل سيدنا خالد شوفوا عظمته قال عمر بن الخطاب إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة ولكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويقتلوا به شايفين قد إيه يا إخواني عمر عنده فهم عميق شايفين بيفكر إزاي شايفين بيفكر في إيه فتوح الشام كانت وسيلة لدخول الجنة فإن كانت هذه الوسيلة هتبعدنا عن الجنة لا بلاش شوفوا قد إيه الفكر عمر يريد أن يدخل بالناس إلى الجنة لا أن يدخل بهم إلى الشام مش القضية الأخيرة في حياة المسلمين هي معركة أو موقف أو جيش لا القضية قضية دنيا وأخرة الناس فتنت بخالد رضي الله عنه وأرضاه اعتقدت أن النصر من عنده وليس من عند الله عز وجل كل ما يكون خالد موجود ينتصره ولما خالد يرجع في مكان تاني يتغلبه يبقى النصر جاي من عند خالد الفهم ده في منتهى الخطورة في خطورة شديدة جدا على عقيدة الناس سيدنا عمر بن الخطاب علشان هو حريص على حياة الناس في الجنة مش حياتهم في الشام عزل سيدنا خالد بن الوليد يا الله عزله وهو في أشد الاحتياج إليه جيوش المسلمين موزعة بين فارس والروم ونصر خالد نصر لعمر بن الخطاب لكن عزله كل الأراضي اللي دخلها سيدنا خالد بن الوليد في ملك المسلمين هي في الآخر في ملك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لكن برضه مش مشكلة مش مشكلة الأراضي تزيد مش مشكلة الانتصارات تتوالى لا مش هي دي القضية القضية قضية دنيا وآخرة يا ترى الناس اللي هتكسب في المعركة دي هتخش الدنيا ولا هتخش الآخرة هي دي القضية اللي شغلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومش عمر بن الخطاب رضي الله عنه مش عمر الذي يعزل خالدا علشان مشاكل شخصية أو علشان خلافات قديمة زي ما بعض المستشرقين بيقولوا أو بعض الناس اللي فتنت بمناهج المستشرقين مش عمر اللي ضحي بالجيش بتاعه علشان حاجات بينه وبين خالد رضي الله عنه وأرضاه ويعلم أيضا يا إخواني من سيرة عمر بن الخطاب هو عمر أنت اتفتن بالدنيا الدنيا غيرت ناس كتير لكن عمرها ما غيرت عمر رضي الله عنه وأرضاه القضية أن حسابات الدنيا في ذهن عمر لا تساوي شيئا إلى جوار حسابات الآخرة اه نطلع جيوش تفتح البلاد واه ناخد غنايم وسبايا واه نعيش في الدنيا لكن مش على حساب الاخره ابدا عمر يا اخواني اوقف الفتوح وخلي بالكم من الكلام ده كويس واحنا شرحناه بالتفصيل في فتوح فارس عمر اوقف الفتوح في فارس في سنه 17 هجريه علشان سبب عجيب سبب انا اعتقد انه لم يتكرر في الارض ولا مره الا في هذه المره فقط اوقف الفتوح لكثرة الغنائم يا سبحان الله الفلوس كترت الناس فتنت في الدنيا الناس اتغيرت يبقى لا بلاش فلوس نقلل شوية من الأموال نوقف الفتوحات والانتصارات نحافظ على المسلمين من الدنيا عمر ما نسي كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا قعد طول عمره على حذر تام من الدنيا عشان كده عزل سيدنا خالد عشان الناس ما تفتنش بالدنيا شايفين قد ايه العمق اللي عنده شايفين قد ايه بيضحي بيضحي بعزل اكبر قائد من قواده في احرج اللحظات علشان خايف على الناس من الفتنه هو ده القائد الناجح يا اخواني هو ده القائد المسلم اللي ينفع يكون قائد للمسلمين تعالوا نشوف موقف ابي عبيده بن الجراح هو عزل سيدنا خالد وعين ابو عبيده بن الجراح تعالوا نشوف موقف أبي عبيدة بن الجراح الزعيم الجديد للشام أصبح رئيسا لقطاع ضخم جدا من الدولة الإسلامية أصبح أمير الشام وما أدراك ما الشام الشام من أغنى الولايات الإسلامية في ذلك الوقت بعد أن فتحت أصبح أمير الشام جاله خطاب التعيين يا إخواني يا ترى عملية الخطاب المهم أوي أوي أوي ده الخطاب اللي معظم سكان الأرض بيتمنوا سطر واحد منه الناس بتتمنى انها تكون اميرة على شركة صغيرة قد كده او على قطاع او على مصلحة تخيل اللي أصبح أمير على الشام عمل إيه في الخطاب ده عارفين عمل إيه أخفى خطاب العزل خباه مش عايز يبقى رئيس مش عايز يبقى زعيم سبحان الله لم يعلم خالد بن الوليد بأنه عزل وأن أبا عبيدة أصبح رئيسا للقوم ما قال لهمش شوية وجاي له خطاب تاني من عمر بن الخطاب أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عارف أبا عبيدة كويس أوي أوي عارف انه هياخد الخطاب وهيخبيه وهيرفض الاماره فيبعت له خطاب تاني عشان لو خبى الخطاب الاولاني يستحي بقى من الخطاب التاني وينفذ كلام سيدنا عمر بن الخطاب فجاي له خطاب تاني يامره بعزل سيدنا خالد بن الوليد خبى الخطاب التاني لحد ما الموقع خلص ووصل الخبر لخالد بن الوليد من طريق تاني يعني في واحد تاني قال له ده عمر بن الخطاب عزلك وعين ابو عبيده بن الجراح وهو ما يعرفش اصلا ان ابو عبيده اتعين سبحان الله فراح بسرعة لأبي عبيدة أسرع إليه يلومه سيدنا خالد بيلوم أبي عبيدة بيلومه على إيه؟ بيلومه علشان هيبقى هو رئيس مطرحه ولا قال له أكيد أنت بعت له وقلت له حاجة ولا عملت فيا مقلب ولا حاجة لا لا سبحان الله يلومه على تأخير العزل بيلومه إنه ليه ما قلتليش من بدري ليه سايبني ريس عليك وأنت الريس ليه ما قلتليش ان انت الامير دلوقتي ليه سيبني اوجه الاوامر ليك ولغيرك وانت الريس دلوقتي يقول ابو عبيده اسمع كلام ابو عبيده بقى ده كلام يتائل بالذهب واغلى من الذهب والله يا اخواني ابو عبيده يقول لخالد رضي الله عنه يقول وما سلطان الدنيا اريد شايفين الفقه وما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا اعمل انا عارف كويس قيمه الدنيا وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل وإنما ترى فيصير إلى زوال وانقطاع ما ترى يا خالد من الملك والإمارة والسلطة كل ده هيروح هتفرق إيه بقى لما أبقى أمير ولا أبقى مأمور كل ده هيروح وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله تعالى إحنا الاثنين الحاكم والمحكوم القائد والجندي إنما نحن إخوان وقوام بأمر الله تعالى وما يضر الرجل شوف التفكير وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه تفرق إنك تبقى أمين أو تبقى مأمور ما احنا كلنا شغالين لله عز وجل بل يعلم الوالي خلي بالك من الكلام بيقول له يا ريت يا ريت أبقى مأمور وما أبقاش أمير بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة أدناهما لا فتنة الإمارة فتنة الدنيا الوالي ده في وضع خطر أنا مش عايزه بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض له من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم نفس كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم فقه بعد نظر وضوح رؤية قليل قوي قوي قوي من الأمراء اللي مش بيقع في فتنة الدنيا يا إخواني أنا ليه أزعل على الإمارة إذا كانت الإمارة أخطر على ديني الإمارة هتصعب عليا امتحان الدنيا ليه أخلي امتحان الدنيا بتاعي صعب مسكين فعلا هذا الذي لا يفهم حقيقة الدنيا مسكين بيحاول يصعب على نفسه الامتحان وهو بالعافية بيعدي ليه تصعب على نفسك شوفوا الفقه اللي كان عند أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه ثم قام لسه عظمة أبو عبيدة ما انتهتش اسمعوا بيقول ايه ثم قام أبو عبيدة وخطب في جيش المسلمين يعظم من أمر خالد اوعى تفتكروا ان خالد اتعزل عشان هو ضعيف او عشان هو غلطان او عشان في عنده نقص او في عنده مشكلة لا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة الله محدش يفتكر ان خالد اتعزل لنقص في دينه او ضعف في رأيه ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يمدحه سماه سيف الله تخيلوا سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة شوفوا عظمة أبي عبيدة بن الجراح لما يقول الكلام ده في الموضع ده يعظم من القائد اللي اتعزل وهو اتحط مكانه مش يذكر سيئات السابقين وشوفوا ده كان بيعمل كذا ويعمل كذا وتظهر بقى الفضايح والمشاكل القديمة وهو اللي فيه ما شاء الله حل كل المشاكل لا يعظم من أمر خالد وزعلان قوي قوي إن هو اللي هيبقى أمير كل ده ليه يا إخواني كل ده علشان عارف قيمة الدنيا عشان عارفها لو ما كانش عارفها كان زمانه فرحان قوي قوي انه بقى امير للشام تعالوا بقى للعظمة الكبيرة قوي قوي تعالوا لعظمة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه تعالوا شوفوا الراجل اللي كان في اعظم درجات المجد في اعلى درجات التفوق والانتصار يا اخواني جيش المسلمين في الشام قبل ما يجي سيدنا خالد كان في ازمه خطيره كان في أزمة خطيرة كان مش عارف يحقق إلا نصر بسيط ضعيف وقعد شهور مش عارف ينتصر وسيدنا خالد ما شاء الله في العراق كان عامل انتصارات واحد والتاني والتالت وال15 في العراق وبعدين سيدنا أبو بكر فكر ينقل سيدنا خالد من العراق عشان ينجب جيوش الشام لما جه سيدنا خالد من العراق للشام وهو في طريقه لجيش الشام حقق خمس انتصارات في الشام قبل ما يقابل جيش الشام أصلا تخيلوا وبعد ما قابل جيش الشام كانت موقعة اليرموك الخالدة يعني سيدنا خالد كان عامل شغل ما حدش يتصوره حتى في الناس اللي عايشين معاه حتى من الصحابة اللي كانوا عايشين معاه سيدنا أبو بكر كان بيقول عجزت النساء أن يلدن مثل خالد ما فيش واحد تاني زي خالد شوفوا خالد في هذه القمة من الانتصار يجي يتعزل يا ترى كان رد فعله إيه سبحان الله خالد في كل هذا الطريق في كل هذه الانتصارات لم يقل كلمة أنا مرة واحدة كان دائما ينسب الأمر إلى الله عز وجل شوف موقعة اليرموك أحد الجنود المسلمين يقول بعد أن نظر إلى أعداد الروم الهائلة 200 ألف يا إخوان 200 ألف يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين خايف ما أكثر الروم 200 ألف وإحنا إيه وإحنا 39 ألف ما أكثر الروم وأقل المسلمين سمعوا خالد بن الوليد سمع سبحان الله شوف يقول له إيه قال في ثقة شديدة راجل بيتكلم واثق من نفسي واثق من ربي سبحانه وتعالى يقول اصمت أيها الرجل بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين يا سبحان الله الروم 200 ألف والمسلمين 39 ألف لكن خالد يقول هذا الكلام يا إخواني عن يقين عن يقين فعلا بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين وبعدين يقول له إيه إنما تكثر الجنود شايفين الفقه بقى إنما تكثر الجنود بنصر الله عز وجل وتقل الجنود بالخذلان لا بعدد الرجال ووالله خلي بالك الكلام ده من ذهب وغلى والله خلي بالك بيقول ايه ووالله لوددت أن الأشقر الأشقر ده الفرس بتاعه أن الأشقر براء من توجيه توجيه يعني ألمه الأشقر كان مريض الفرس بتاع سيدنا خالد مريض في موطعة اليرموك فكان راكب فرس تاني بيقول والله كان نفسي يكون الفرس بتاعي سليم وأنهم أضعفوا في العدد يا ريت الرومان كان 400 ألف والفرس بتاعي سليم يعني الفرس بتاعي ب 200 ألف رومي سبحان الله نفسنا في واحد زي خالد نفسنا في واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ووضعه هيتغير ان شاء الله خالد بن الوليد لما جاله قرار العزل عمل ايه سلم الرايه بمنتهى البساطه الى ابي عبيده بن الجراح سبحان الله ما علي ان اقاتل في سبيل الله قائدا ام جنديا ما دام ذلك كله في سبيل الله هتفرق اذا كنت قائد ولا جندي ما كله في الاخر في سبيل الله مش انا عايز ارضي ربنا هترضيه في كرسي الحاكم أو في كرسي المحكوم في كرسي القائد أو في كرسي الجندي في الآخر أنت بترضي ربنا خلاص ارضيه بالطريقة اللي أمير المؤمنين شايفها حطيني هنا حطيني حطيني هنا حطيني شوفوا قد إيه البساطة في التفكير شوفوا قد إيه العمق في النظرة ثم قام يخطب في الجيش ويقول خلي بالك من شوية أبو عبيدة بيقول إيه بيقول خالد سيف من سيوف الله نعمة فتى العشيرة ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه خالد يقوم يخطب في الناس ويقول لهم ايه بعث عليكم امين هذه الامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ما قالش هو احسن مني في ايه ما قالش هو عمل ايه ابو عبيده قبل ما اجي من العراق ما قالش انا اتظلمت كل مشكلتي وكل خطئي اني بنتصر على طول اني بكسب على طول الناس هتفتن بيا أنا ما عملتش حاجة غلط ما قالش طب ما تيجي نعمل لجنة تحقيقات ما خدش مجموعة من الصحابة وعمل جيب من الجيوب وكل الجيش يا إخواني كان بيحبه حب لا يوصف لو كان قال الكلام ده كان ممكن يعمل فتنة لكن هو مش عايز ما عملش فتنة ليه يعمل فتنة علشان الدنيا طب ما هو عارف قيمة الدنيا هي الدنيا تساوي ايه ما تساويش حاجة يبقى ليه الفتنة هو ده خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ايه قيمة الدنيا يا اخواني في عينين خالد بن الوليد خالد خاض معارك كثيرة كثيرة عشرات حتى قيل تجاوزت مئة وانتصر فيها جميعا دون هزيمة واحدة وغنم غنائم شتى وربح أموالا عظيمة فماذا ترك بعد موته سبي سيدنا خالد ايه التركة بتاعته لقد ترك فرسا وسلاحا وغلاما بس فرسا وسلاحا وغلاما من كل هذه الدنيا لم يحتفظ إلا بهذه الأشياء وعمل بها إيه هذه الأشياء عمل إيه بالفرس وعمل إيه بالسلاح وعمل إيه بالغلام سابهم لأولاده لا والله قال أرسلوها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أمير المؤمنين وقال اجعلوه اجعلوه عدة في سبيل الله هذا السلاح اجعلوه عدة في سبيل الله لكن سبحان الله يا خالد من يستطيع أن يحمل سيفك بعد موتك من يستطيع أن يركب خيلك يا خالد لا أحد أين ذهبت أمواله وغنائمه يا إخواني راحت فين كل الفلوس اللي حصلها على مدار سنوات الجهاد الطويلة أنفقها كلها في سبيل الله كان جوابا عظيم الجود كريما واسع الكرم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ما تستعجبوش هو تلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين ايه اكتر حاجة كانت بتمتع سيدنا خالد في حياته اكتر حاجة كانت بتمتعه في دنيته ايه هي الدنيا بتاعت سيدنا خالد يقول سيدنا خالد بن الوليد ما من ليلة يهدى الي فيها عروس انا لها محب او ابشر فيها بغلام احب الي من ليلة خلي بالك بقى إيه اللي بيحبه اكتر من العروس واكتر من الغلام احب الي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح فيها العدو يا سلام هي دي متعته في الدنيا مش السلطة ولا الإمارة ولا الفلوس ولا النساء أبدا الجهاد في سبيل الله والجهاد الصعب الخطير في البرد والليل والجيش القليل والعدو الكثير هو ده خالد بن الوليد هي دي متعته شوفوا كان بيقول ايه وهو نايم على فراش الموت وهو بيموت بعد ما الحياة طويلة الجهاد انقضت يقول لقد طلبت القتل في مظانه في كل حتة ممكن يكون فيها موت رحت لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد أكتر حاجة أتوقع أن هي تنجيني يوم القيامة أرجى عندي أكتر حاجة بعد التوحيد إيه قال من ليلة بتها وأنا متترس أنا ماسك الدرع بتاعي والسماء تهلني المطر نازل فوق دماغي ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار دي أكتر حاجة يتوقع أن يدخلوا الجنة أرجى عمل عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ثم قال كلمته المشهورة وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه يقول لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم وها أنا أموت حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء سبحان الله حياة عظيمة خالدة انتوا فاكرين يا أخواني إن ضرب السيوف أو رمي السهام ما كانش بيؤلم خالد بن الوليد لا كان بيؤلمه ما هو بشر لكنه استقي حقيقة الدنيا علم أنها أيام قليلة يقضيها ثم يموت علم أن الله عز وجل إن كتب عليه ألما فسيناله وإن لم يحارب أصلا وإن كتب عليه موتا واجهه وإن كان على فراشه وإن كتب له نجاة يا إخواني ماذا سيحدث والله سينجيه ولو من مئة معركة فلا نامت أعين الجبناء عاش خالد بن الوليد في الإسلام كم سنة 14 سنة بس 14 سنة كل حياته في الإسلام 14 سنة لكنها أثقل من آلاف الأعوام من أعمار رجال آخرين ما فقهوا حقيقة الدنيا وما فقهوا حقيقة الآخرة وما فقهوا حقيقة الإسلام يا إخواني لما مات خالد بن الوليد ارتفعت الأصوات أصوات النساء تبكي بكاء شديد في بيتي وفي المدينة المنورة بكاملها فقيل لعمر بن الخطاب أرسل إليهن فانههن امنع النساء من هذا البكاء فقال عمر وخلي بالك من كلام سيدنا عمر فقال عمر وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان شوف الكلمات وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ثم قال عمر على مثل أبي سليمان تبكي البواكي قد سلم في الإسلام سلمة لا ترتق الإسلام جرح جرح لا يلتئم هو ده خالد بن الوليد ثم قال عمر بن الخطاب كان والله يصف خالد بن الوليد يقول كان والله سدادا لنحور العدو ميمونا نقيبا أمه أم خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت تبكيه بعد موته وتقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع أنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي أجواد فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال قصيدة طويلة هذا جزء منها سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال من هذه قالوا أم خالد قال عمر صدقت صدقت والله إن كان لك ذلك إن كان لك ذلك خير من ألف ألف من الناس يقسم عمر إن كان لك ذلك سبحان الله هذه يا إخوان هي الدنيا في منظور خالد وفي منظور عمر وفي منظور أبي عبيدة وفي منظور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الدنيا في عيونهم يا إخوان أين الدنيا في عيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها يستوي عندهم أن يقودوا أو يقادوا بغيره من المسلمين إذا قادوا لم يفتنوا بإمرة ولا سلطان وإذا انقادوا لم يحسدوا قائدا ولم يرغبوا في قيادة إذا أتتهم الدنيا لم يفرحوا بها وعلموا أنها ستأتيهم راغمة لو أرادها الله لهم وإذا ولت عنهم الدنيا لم يحزنوا عليها وعلموا أنهم لا نصيب لهم فيها إن أرادها الله لغيرهم علموا أن الدنيا ما هي إلا معبر للآخرة علموا أن الدنيا أرض مؤقتة يعيشون فيها فترة مؤقتة ثم يغادرون إلى دار لا زوال فيها ولا فناء وعلموا يا إخواني يا أخواتي علموا أن درجاتهم في الدار الآخرة على قدر ما يحصدون في الدنيا من الأعمال الصالحة لذلك لم يضيعوا لحظة في غير سبيل الله لم يهتموا لحظة بزخرف الدنيا الزائف أبدا نظر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لا تعدل جناح بعوضة الدنيا كبش أسد ميت الدنيا شجرة في صحراء كبيرة الفقر لا يخشى منه ولكن يخشى من زهرة الدنيا وزينتها الدنيا اختبار والله ناظر ما نعمل فيه الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه التنافس على الدنيا مهلك التنافس على الدنيا مهلك يا إخواني معاني رسخت في عقول وقلوب ودماء وجوارح الصحابة فما عادوا يتكلفون ذلك بل أصبح ذلك لهم فطرة وأصبح ذلك لهم طبيعة هي طبيعتهم كده ماشيين من أول ما عرفوا الدنيا لحد ما ماتوا في الدنيا وهم على نفس النسق فهموا خلاص وعمر الفهم ده ما راح من أذهانهم وفي ذات الوقت يا إخواني لم يعتزلوا الدنيا أبدا ما تركوا الناس دون دعوة وما تركوا الكفار دون جهاد وما تركوا بيوتهم دون إنفاق وما تركوا أنفسهم دون زواج وما تركوا الأرض دون إصلاح وبناء وإعمار لقد استخلفهم الله في الأرض واستعمرهم فيها فقاموا بذلك حق القيام ولم يصبهم في ذلك وهن ولا دخن بهذه النظرة المتوازنة سار الصحابة في طريق الدنيا المليء بالأشواك لكنهم سبحان الله لم يجرحوا في دينهم لم يصابوا في عقيدتهم ولم ينقصوا أبدا من أخلاقهم لذلك وصل الصحابة يا إخواني وصل الصحابة إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه وصلوا إلى الجنة ووصلوا إلى النعيم المقيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع